السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم وأصلح الله حالكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذا المجلس وكل مجلس ويمن علي وعليكم في بكور هذا الصباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مبارك لنا ولكم في عفو وعافية وأمن وأمان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الرحمات تترى وأن ينزل في قلوبنا السكينة ويخشانا برحمته ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا نسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا ما زال حديثنا مع آيات سورة النور كنا قد توقفنا عند قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقلنا إن هذه الآية هي تسلية لجميع العاملين لدين الله وأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا يا محمد فإنما عليك ما حملت أنت إنما عليه ما حمل أي ما كلف به وما أمر به وهو التبليغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي وعليكم ما حملتم أي ما كلفتم به وعلى الرسول ما على الرسول إلا البلاغ المبين ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب وعلى المدعو وعليكم ما حملتم أي ما كلفتم وأمرتم به واتكلمنا في هذه الآية واستفضنا فيها ولله الحمد ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الماتعة الجامعة المريحة المهدئة قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها جزاء ومكافأة آه هذه المكافأة الله سبحانه وتعالى يهب هذه الثمرة لبعض عباده وهذه الآية كثير من الناس يفهمها على فهم قاصر وبالتالي يكون له تصور فكري مختلف تماما وسلوكيات مختلفة في التطبيق خلوني هتكلم عن الآية وبعدين نتكلم عن المفاهيم الخاطئة أو المفاهيم القاصرة في هذه الآية هذه الآية لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المنافقين وإن من الأسباب اللي ربما بتمنعهم من الإيمان إن هم خايفين ان المسلمين يحصل لهم حاجه وان الكفار هم اللي يكون لهم التمكين وان دائما بيشوفوا مصلحتهم فين فهدأتهم هذه الايه فاخبرهم الله سبحانه وتعالى بما وعد به عباده المؤمنين انه هيمكن لهم في الارض وذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث عطايا لهؤلاء الممكنين في الارض الاستخلاف التمكين تبدل الخوف إلى الأمن فدي ثلاث وعود وعد الله به بها أولياءه في هذه الآية وشرط عليهم شرطين الشرط الأول وهو الإيمان والشرط الثاني هو ترجمة هذا الإيمان وهو العمل الصالح وهو العمل الصالح فيبقى الآية كان البعض بيقول نخشى أن تصيبنا دائرة هو خايف ان الدوائر وان يدال عليهم وان الكفار يكون ليهم السطوه وليهم السيطره وليهم يعني الغلبة فهو دايما عاوز يكون مع الغالب في ناس كده يا جماعة في ناس عنده استعداد يكون من أهل الاستقامة مفيش مشكلة بشرط إن ما يخسرش حاجة في دنياه لا منصب ولا مكانة ولا مكان ما يخسرش مال ما يخسرش ما, ما يدفعش فاتورة الطريق دوت في ناس كتير عنده استعداد إن يكون من في الإطار ده في ناس كتير عندها استعداد تدي الآخرة بشرط إن الآخرة ما تاخدش من دنيته والحقيقة إن الآخرة ما بتاخدش الآخرة بتدي الآخرة بتدي لكن ظاهرا هي بتاخد ليه؟ ظاهرا بتاخد عشان تختبرك أنت معاك ألف جنيه تصدقت النهاردة بمية الألف بقوا كام؟ قال له ولا زادوا؟ قال له ولا زادوا؟ قال له ماديا زادوا معنويا عندي أنا كمسلم كده أو أكون أكثر دقة عندي أنا كواحد يشهد الغيب عندي كده هو المال قيمته إيه يا جماعة؟ مش ممكن يكون في واحد يعني فاكرين أيام كورونا كان في ناس معاها فلوس ومش لاقية لا الجهاز اللي ممكن والأدوية ولا لاقي مكان في الأسرة ولا عارف يخرج ولا عارف يشتري والدنيا كلها واقفة فالمال هنا ما قامش بدوره صح فالمال أحيانا ما بيقومش بالدور ليه؟ لأن هناك أشياء لا تشترى أشياء لا ثمن لها ملهاش ثمن تيجي تقول لي دي بكام؟ آه ملهاش ثمن ما أنا لا نفسي لو دي كانت بتتباع كنت ممكن أقول لك أنت ممكن تشتري أفضل المراتب في الدنيا بس في الاخر ما تجيبش نوم صح ممكن تشتري قطع افضل واطيب الاطعمه وازكاها بس انت ممنوع من الاكل ولو رزقت الاكل ممكن ما تر... لا ترزق المذاق ولا الاستمتاع ولا الراحه ممكن تكوني معاكي مناصب وأبها و... وأسرتك في مكانة عالية قوي وبس مجرد بس تتمني أي حاجة تاخديها بس حضرتك عارفة إن أنا عارف إنك عارفة وإن أنت عارف إن أنا عارف إنك عارف إن في حاجة جواك قاعدة عمال تبهدلك ومش عارف تسكتها في حاجة بتخربش جوه حضرتك عارف إنك مش مرتاح ليه؟ كنت مرة اتكلمت في محاضرة ما السر لو تفتكروها يعني اتكلمت في المفهوم ده كويس ممكن إيه تراجع فنسأل الله السلامة أرجع وأقول إن هؤلاء كانوا عندهم استعداد ان يكونوا من اهل الاستقامه بشرط ان ما يحصلش ايه آه ليهم اي فاتوره فربنا كان بيقول لهم ما تخافوش الوعود جايه جايه وكل ديت انتصارات انتوا هتاخدوها وفي آه اثر ان ابو العاليه آه نقل الاثر ده هو بيحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم آه كان مع الصحابه رضي الله عنهم فمكث عشر سنين خائفا هو وأصحابه يدعون إلى الله سرا وجهرا وربه الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولكن سبحان الله للحياة سنن والحياة الرسالية لها سنن ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي هو حتى استغرب يعني وقال له يعني يا ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك فقال له أي قال النبي لورقة أو مخرجيهم هو ما كان يتخيل صلى الله عليه وسلم ان مكانته ديت وامانته وسمعته والرهط اللي موجود اللي يحموه ان هو ممكن ايه هي قال له ما جاء احد اداله السنه عشان كده غياب السنن انت مش هتفهم حاجات كتير غياب السنن في طريق ربنا سبحانه وتعالى هتخليك يحصل فيه تشويش كتير انك لو ما فهمتهاش هيحصل تشويش كتير فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشر سنين بعدما أوحى الله إليه خائف وهو وأصحابه بيدعوه إلى الله سبحانه وتعالى سرا وعلانية وبعدين أمروا بالهجرة فمكث صلى الله عليه وسلم وهم في الهجرة كانوا يصبحون ويمسون في السلاح يعني السلاح جنبهم لدرجة في راجل قال أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبثون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة يعني الراجل هيقعد قاعد رايق مش معاه أي حاجة حديدة يعني سلاح يعني فسبحان الله فأنجز الله وعده للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد لما قدره الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدره عليه بهذا الأمر فشوفوا أبو العالية بيقول لنا إن ده كان موقف مر على النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين في مكة بعدما يعني جاءت الرسالة ليه إنه يعلن فمن بعد الإعلان ده دخلوا في مرحلة الخوف فتقريبا من ال 13 سنة عندنا 10 سنين كان فيهم خوف وبعدين رحنا المدينة لسه الخوف موجود سبحان الله ده بمعايير الأمم يا جماعة يعني مثلا أمة قعدت ألف, ألف سنة 10 سنين 15 سنة 20 سنة كان في قدر من الخوف ده يساوي حاجة ولا حاجة ولا حاجة خلاص ولا حاجة يعني بعد ما الآية دي نزلت بحوالي عشر سنين فارس والروم كان تحت أرجل أمراء المؤمنين والخلفاء ودول أكبر حضارتين زي ما أنت كده تقول الصين وأمريكا وروسيا والعالم كله دول يسمع ويطيع الأخ في منيا القمح فأنت متخيل يبقى مركز كده موجود كده في مراكز محافظة من محافظات بلد زي مصر يكون هو اللي الناس كلها بتقوم وتصحى وتنام على حسه هي المدينة كانت عاملة إيه يعني المدينة كانت عبارة عن قرية كبيرة من قرى اليومين دول واخدين بالكم اه بس في فرق بقى المدينة مدينة لها كل المدن كل المدن مدينة للمدينة الله أكبر فيقول الله سبحانه وتعالى وعد الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعني بقدر عمل الصالح عملك الصالح سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ومستوى الجماعة يعني أعني العام الأمة يعني يحصل التمكين بيحصل التمكين والاستخلاف إن يكونوا هم خلفاء بتدبير أمور الناس زي الأئمة والحكام اللي بيطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى دول ربنا سبحانه وتعالى وعدهم كما استخلف الذين من قبلهم أي من الصالحين كما مكن لبني إسرائيل مكن لسليمان عليه السلام مكن لذي القرنين وكل من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وليمكنن لهم تمكين خاص ليهم هم مش للكل لا اللي هيشتغل بس هو اللي هياخد والتمكين ده هنتكلم فيه دلوقتي بعد شوية هل التمكين ده على طول الخط لازم يكون عام ولا ممكن يكون خاص يعني يوسف مكنا له في الأرض صح مكنا له ليه هو شوف جميل قوي ان يكون التمكين ليك انت وهنتكلم في المفهوم ده ان شاء الله بعد دقائق وليمكنن لهم دينهم التمكين التثبيت التمكين الترسيخ والتمكين في تمكين معنوي في تمكين حسي وفي تمكين داخلي وفي تمكين خارجي وفي تمكين في القلوب وفي تمكين على الأجساد والقلوب الأقوى والأعمق هو الداخلي التمكين الداخلي وده اللي بدأ الله سبحانه وتعالى به في ذكر قصة يوسف إن مجرد ما شافه العزيز على طول خده وقال لزوجته أكرمي مثواه خلاص مكنا له ليه؟ من رآه أحبه من, من رآه ملك شغف قلبه فلما كلمه مجرد ما هتسمع كلامه عاقل قوي هي هيخترق قلبك سبحان الملك فالتمكين في التثبيت التمكين في الانتشار والاتساع فبقدر انتشار الدين واتساعه يحصل الرسوخ والثبات فيقول لك ممكن من المكان يعني ثابت فيه راسخ لا يقلق لا يتزلزل لا يزال لكن في معنى نفيس جدا في قوله تعالى دينهم يا سلام الجملة دي وليمكنن لهم دينهم وأضاف الدين ليهم تشريفا هو دين ربنا صح لكن شرف هؤلاء بأن نسب الدين لهم الدين الحق ده اللي جاء به النبي صح يمكن لهم هذا الدين الذي يرتضى سبحانه وتعالى وبعدين دينهم وارتضى انت عاوز ايه تاني بقى ورضوان من الله اكبر عاوز ايه عشان كده يا جماعه مهم جدا انك تكون شغال وبتبلغ الدين اللي ربنا ارتضاه ده مهم قوي اللي بيبلغ دين ربنا ربنا بيمكن له واللي بيبلغ تدينه ربنا بيذله لان انت بتبلغ تدينك انت تدينك انت ودي نقطة مهمة جدا لازم كل معلم كل معلمة كل داعي كل داعية آه كل أخ وأخت كل أب وأم عما تتكلم في دين ربنا لازم تفرق كويس قوي هو ده دين ربنا ولا أنت دي تدينك أنت ما تبلغش تدينك على أساس إن ده دين ربنا لأ ده قد يكون طريقتك أنت في فهمك الدين ده قد يكون استيعابك أنت لكن ده مش دين ربنا لازم تعرف الدين صح ثم قال الله سبحانه وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أي هيغير حالهم وفيها نعمتين نعمة الأمان أنهم يأمنون ونعمة إزالة الخوف إزالة الخوف الخوف النفسي والخوف المجتمعي الخوف وطبعا هذا يزول بالسكينة والطمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع عدي رضي الله عنه هو عدي بي يعني مشهد جميل قوي يعني هو عدي بيحكي الحديث ده جميل كلكم عارفينه لكن من باب ان يعني التدارس تدارس السنه ايه نذكره يعني وهذا مفهوم مهم جدا يزاحم المجالس العلميه كتير بيتكلم في التدارس القراني لكن فاته خير الكبير لما هو حارم نفسه من تدارس السنه وتدارس السيره الابواب دي يا جماعه الابواب دي لو دخلتم الجنه فاتتكم جنه لو مش تدارستم الحاجات دي ودخلتم الجنة هتكون فاتتكم جنة في الدنيا ما عدتش عليها انت فما ما تضيعهاش هو عدي بيقول بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة الراجل جاي يشتكي بقى الفقر والحاجة وبتاع ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل واخد بالكم يعني واحد يقول له يا رسول الله قطاع الطريق والتاني يقول له الفقر وبتاع مين قاعد عدي ومين منتبه النبي صلى الله عليه وسلم مربي خير المربي محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده اللي بيستقي التربية بعيدا عن السيرة النبوية وإن السيرة تكون هي المتن الأساسي في حياته هي سن البرجل اللي بيرسم بيه دايرته وتصوراته وبوصلة الحياة بتاعته إنسان مسكين والله لما يكون قدامه العقلية الفذة دي الموافقة المتصلة بالسماء وكل اللي متصل بالسماء ينظر من فوق المتصل بالأرض طيني ينظر من تحت فعشان كده دايما يشوف الحاجة على خلاف على ما على ما هي على عكس ما هي عليه يبقى عامل زي النملة كلما رأى شيء رآه كبيرا مهولا لكن الناس اللي فوق بتشوف النملة نملة فالنبي صلى الله عليه وسلم متابع المشهد فعدي لسه ايه يعني داخل الاسلام ولسه بيفكر كده وبتاع ولسه يعني يعني زي ما بيقولوا كده طازه فاول ما دخل سمع ايه اخ جاي يشتكي يقول ايه الدنيا والفقر ومش عارف ايه والتاني يقول له يا رسول الله قطاع الطريق ومش عارفين نمشي فعدي قال يعني عدي طبعا راجل ابهه من الكبار قوي يعني فكأن الشيطان ممكن يرمي كلمه صح مش ممكن يرمي حاجه كده لعدي يقول له يا عم الطريق ده يا عم الطريق ده كله لبش ليه كده هو الم... هو ما فيش سيطرة ليه خالص كده يعني هو المدينة مالها متسابة كده يا الله فقال يا عدي النبي صلى الله عليه وسلم نقر وعدي لقط للنبي صلى الله عليه وسلم هي هي... هي... هينزل له كده ايه سوفت وير يغيره نظام تشغيل يظبطه قال له يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أراها بيسأله على مكان يعني بيقول له يا عدي انت شفت الحيرة ودي كانت بلد ملوك العرب اللي كانت بتح... تحت حكم الفارس فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب له مكان بعيد قوي خلاص ناحية العراق نعم فقال له قال له لم أرها وقد أنبئت عنها أنا عندي أخبار عنها قال فإن طالت بك حياة لو أنت بقى عشت لترين الضعينة المرأة يعني ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله يعني انت واخد بالك ال- ال- إيه اللي هيحصل لعدي والنبي بيعالج ايه عند عدي هو لقط ان في اشكال عند عدي ممكن يتسرب وان الشيطان ما هو يامركم بقى بالفقر والشيطان دايما ايه يرمي انت فاكر ان الشيطان سايبك في معركتك مع مع الوحي الشيطان لا يا جماعه لاقعدن لهم ودي مف- مفهوم مهم جدا حضرتك تكون مدرك وحضرتك تكوني مدركه ان الشيطان واخد طريقك كله مستنيك في الكمين ده مش سايبك من ساعه ما اتولدت نغزك النغزه وصرخت اه ظاهرا بقى اصل الحبل السري اتقطع ومش عارف ايه ماشي دي اسباب ربنا قدرها لكن الاسباب الغيبيه والمعاني الغيبيه مهمه قوي الشيطان بينغز فلما نغز الراي الولد الطفل المسكين ده الولد بكى فهو من الاول بيقول لك إيه، انت جيت يا نجم انا منتظرك فهو استلمك من اول الطريق خلاص لغايه وانت ايه مغادر الحياه هو برضه بيحاول ايه يناغ يعني يناك يناكف معاك فيقدر عليك بقى اي تقدير تلاقيه دايما حاضر تسمع اي وعظ ت- ايه يروح ضاع يعني مثلا تسمع الوعظ على فكره طب وايه اللي طب والشيطان وايه دخله بالموضوع ده والاعجاز العلمي بيقول وإيه- هو ده استلمك اهو شوف بيشوش عليك ايه الموضوع ان ايه النغز ده مش هيسيبك حتى في المجالس اللي زي دي عشان كده انت لما تيجي تقرا الوحي اول حاجه لما تيجي تقرا القران بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليه لان انت كانك مقبل على آه، الحرف وليمه كل حرف تقراه أع- اعمق من الوليمه في الفتح والنور والكلام ده كله فهو عارف انك مقبل على ايه فلازم يشوش عليك فانت لما تستدعي الاستعاذه كانك بتقفل الباب عن منافذ الايه التشويش فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه فان طالت بك حياه لترين الضعينه ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله هو بيقول إيه بقى فقلت فيما بيني وبين نفسي فاين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد بيقول ايه امال الم... الم- في م- في في مجموعه بلطجيه اسمهم دعار وطيء فبيقول ايه امال امال البلطجيه ده هيبقى فين واخدين بالكم وايه والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب على الحديد وهو سخن ولئن طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى هو بيقول من الذهول انا قلت ايه كسرى بن هرمز انت عارف كده عم واحد كده يقول لك ايه بص انت لو ربنا من عليك كده عشت ايه يعني في ال- قبل ال 20 40 ملك آه، امريكا وروسيا هيكون تحت رجليك فتقول له روسيا بوتين رو- إيه، امريكا دي اللي هي الولايات المتحده ما انت ما حص... يعني في حاجه غلط فهو بيقول له ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هتفتح كنوز كسرى قال له كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضه ملء كف دي يعني شايل نص كيلو ذهب تقريبا يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه قاعد امال يديله المستقبل الدنيا عامله ازاي وبعدين مره واحده كده والله سبحان الله يعني سبحان من ارسله وسبحان من آه، جعله ينطق ينطق بهذا النطق ويربي بهذه التربيه شوف قاعد ينقل الشخصيه انت لكن تخيل النفسيه بتتغير ازاي دلوقتي معرفيا ونفسيا و... هينقله نقله دلوقتي هو خده في حته كده خلاص خده في في حته كده بعيده قوي هينقله دلوقتي نقله جامده قوي عارف كده لما تبقى انت ماشي مره كده بسرعه 180 ومره واحده كده تروح واخد اقصى اليمين في هو النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل معاه كده فهو واخده واخده واخده واخده واخده ومره واحده راح قايل له ايه فلا يجد احدا يقبله منه وبعدين هو لسه بيفكر والذهب وشايله مش لاقي حد ولا يلقين الله احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فلا يقولن له الم ابعث اليك رسولا فيبلغك فيقول بلى الم اعطك مال وافضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى الا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى الا جهنم شفت النبي صلى الله عليه وسلم خده ازاي وبعدين راح يقول له ايه اتقوا النار ولو بشق تمره فلم يجد شق تمره فبكلمه طيبه يعني غسله من جوه كده تحس ان هو خلاص خد روشته ظبط له المستقبل كله المستقبل كله اتر- اترتب تماما سبحان الله وشوفوا يا جماعه ال- ال- الجمال بتاع أنا مش عارف مش عاوز اطلع بره ال- الايه بس فكره ولو بشق تمره ده يدركك كويس قوي انك محتاج محتاج انك تدرك ان الاصل ان احنا في الجنه ولا احنا في النار الاصل فمن زحزح عن الايه عن النار فمن زحزح الاصل انك ايه في النار وعاوز تطلع وادخل الجنه فقد فاز فالاصل لو زح- زحزحت طب اتزحزح ازاي تتعامل مع النار بالطريقه دي بقى ايه هي بقى النار تتعامل معاها بالمنهجيه اللي هقولها لك دي ان كانك كانك الاصل كانك الاصل كده دخلت النار ربنا عافيك وهتطلع ازاي كل حاجه بتعملها بتطلعك كيلو من النار ألف كيلو من النار فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه الشق التمر ده هيطلع هي- هيعمل شغل فعشان كده لن تحتقر شيئا لو فهمت المس... الحديث ده عمرك ما هتحتقر حاجه عدانك ماشي بالطريقه دي ماشي على فكره الح... ال- الحديث مش هيخوفك المعنى ده مش هيخوفك بس هيديك دافع جميل قوي انك عمرك ما تستقل حاجه عمرك ما تستقل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه فمن لم يجد شق تمره فبكلمه طيبه الموضوع محتاج الموضوع محتاج ابعد ابعد الموضوع صعب واعمالك هتسرح فما ادانكش تدور على اللوكشه الكبيره ال ال اي حاجه بتقدمها للكبير هي كبيره مع ربنا يا جماعه اي حاجه كبيره ليه؟ لانك انت لما ابتسمت في وشي انت اصلا ابتسمت ابتسمت ليه؟ انت ابتسمت مش عشان في واحد قال لك يعني ولله المثل الاعلى لو في واحد غني وراجل ثري جدا وكريم قال يا جماعه الخير اي حد هيبتسم يعني الولاد للولاد والبنات للبنات قال لك اي ولد هيبتسم لصاحبه واي بنت هتبتسم لصاحبتها واحنا مركبين الكاميرات اه هتاخد على كل ابتسامه 100 دولار كله هيمشي مبتسم ليه؟ لانك انت واثق في الكريم ده طيب الراجل ده لما يلاقيك بتعمل كده يحب كده ولا يتضايق؟ طب لو في واحد اصلا ما بيبتسمش ايه الرساله اللي هتوصلها للغني ده؟ انك مستغني وانك مش بتقدر كلامه خاصة بقى لو هو قال لك ايه بقى؟ وخلي بالكوا يا جماعة انا بديك فلوس عشان في او بيقول لك هديك 100 دولار لان العمله بتاعت البلد بتاعتك هتتغير بعد ست شهور وكمان انت مش مصدقه ولا فارق معاك ولله المثل الاعلى بقى عما تتعامل انا انا يا رب انا ابتسمت في وشه لانك انت اللي قلت اه يبقى موضوع كبير بقى الموضوع هيبقى كبير ليه؟ لانك تتعامل تتعامل مع الكبير تتعامل مع الشكور سبحانه وتعالى فبتاخد بتاخد آه، آه، طع- اجور مختلفه خالص هو بقى عدي بيقول فرايت الظعينه ترتحل من الحيره حتى تطوف الكعب الكعبه لا تخاف الا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز بيقول بقى انا ما شفتش كنان انا مش اتحكى لي لا ده انا ممن شاركت في فتح كنوز كسرى ابن هرمز هو بقى بيقول لنا ايه ولئن طالت بكم حياه لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يخرج الرجل بملكه وده حصل ايام عمر بن العزيز كان بيخرجوا ما يلاقوش حاجه ما عاوزين ندي الناس ما فيش خالص في عهد عمر بن عزيز كان راجل يخرج بالصدقه بتاعته والزكاه يبحث عن اي حد ياخد الذهب والفضه لا يجد احد فتحقق وعد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وابن كثير حكى يعني ايه ممكن ترجعوا ل- لابن كثير آه، كتب آه، يعني صفحه كده جميله في الموضوع دوت ان هل تحقق وعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اه حققه بعد ما مات صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل و- و- والمشهد بيقول يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات يمكن اشرت الموضوع ده في طفوله ال- الاعز آه، الم- يعني ظاهرا كان الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يموتش دلوقتي يعني بحساباتي انا وحضرتك وانا وحضرتك ما يموتش دلوقتي ليه؟ يمكن بس لابو بكر سنتين ثلاثه الناس اللي جت والوفود اللي اسلمت جديده دي تقعد كمان سنتين الاسلام يرسخ فيهم وده انه مريض ونروح نزوره وندننا جايين ونشبع منه شويه كده صح لكن يتخطف مننا كده في خلال اسبوع مرض اسبوعين موضوع وبعدين لسه الحاجات دي ما تمتش اه ليه كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا ويقول للصحابة ويقول لكل الناس آه، مالكش دعوة ما تطمنش على الدين الدين كده كده ايه مستمر أنا ما أنزلت محمد ما أنزلت الإسلام وما أرسلت محمد إلا لأظهره على الدين كله أظهر هذا الدين على الدين كله الموضوع خلصان لكن هي الفكرة كلها أنت هتعمل إيه أنت هتطبق ولا مش هتطبق إذا الإيمان والعمل الصالح ده الله سبحانه وتعالى يكتب لي التوفيق سواء كنت على التمكين الفردي أو التمكين العام الذين آمنوا منكم قيل إن منكم دي بيانية أي وعدكم الله جميعا يا أهل الإيمان والعمل الصالح طيب الشرط يعبدونني يعني التمكين ده لمين قال للي, للي يعبد وديت يعني هي حال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات بما وعدهم حال كونهم بيعبدونني اذا من علامات التمكين المهمه جدا نركز بقى عشان الربع ساعه اللي جايه ديت هتكون شويه محتاجه تركيز من علامات النصر الاساسيه هو توحيد القلب وافراد الرب بالعباده فكلما قربت من الحاجه دي وطبقت العباده كلما جاء التمكين طيب هسأل أسئلة بقى عشان أنا قلت لكم في البداية من شوية إن في ناس كتير عندها لخبطة في المفاهيم دي إيه هي المفاهيم دي؟ هل التمكين يا جماعة وسيلة ولا غاية؟ أنا عارف الإجابة إنك ممكن بسهولة تقولها بس تعال نشوف بقى جوه ما ندخل في التفاصيل هل التمكين مقصود لذاته ولا مقصود لغيره؟ وهل التمكين شرط لدخول الجنة؟ الأسئلة دي أنت محتاج تخربش في دماغك هل ممكن يحصل تغيير بلا تمكين هل ربنا ليه عبودية في وقت الاستضعاف وهل في حكمة أصلا من وجود الاستضعاف هل في إشكالية ممكن تتم لو أنا فهمت التمكين إن هو مقصود لذاته الأسئلة ديت محتاجين نجاوب عليها كتير من الناس بينظر للتمكين إن ده أمر أساسي مقصود لذاته لدرجة هو في قرارة نفسه لا إسلام إلا بتمكين وإن المسلمين طالما ما تمكنوش مش هيقدروا يعملوا حاجة طيب هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده لا تصور قاصر التمكين أمر مطلوب ومهم ولكن ليس الأهم هو مهم لأهم هو أصلا مطلوب كوسيلة عشان غاية ممكن الغاية دي نقوم بتفاصيل كتير فيها بدون الوسيلة دي اه وهنتكلم دلوقتي في الموضوع فالتمكين أمر مطلوب ولا شك لكن ليس مقصود لذاته بل مقصود لغيره ربنا قال إن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة إذا بعض الناس بيكون فاكر إن مجرد وجود تمكين أو حاكم عادل يحكم في المسلمين يبقى كل حاجة جت وإن ده هيغني عن وجود الفقيه وهيغني عن وجود الواعظ وهيغني عن وجود معلم القرآن والأم المربية فهو ده عنده التصور ده لا عادي جدا يا جماعة ممكن يبقى موجود الحاكم العادل وفي ناس بتقول إن الله ثالث ثلاثة في دولة المسلمين صح؟ ممكن يكون موجود حد بيقول إن الله تعب وبيستريح مستريح اليهود ممكن يكون في في الدولة المسلمة العادلة في حد بيقول بقول المجوس هل مجرد وجود الناس دي تحت حكمنا وان احنا بناخد منه جزية ان احنا حققنا ما اراد الله من التمكين هل المهمة بتاعتنا انتهت هل حققنا ما يريده الله سبحانه وتعالى مئة في المئة هل حققنا الوجه الأكمل ما رأيكم؟ هل كده احنا حققنا الحاجات دي؟ لا يا جماعة. الحاجات دي يا جماعة هي الهدف منها التمكين ده ليه هدف. النقطة دي حساسة جدا ولازم تتفهم صح بدون انك تاخد وتنزع الكلام ده من سياقه. النقطة دي مهمة قوي. ان التمكين ده وسيلة انك تساعد الناس انك تساعد الناس ان يعبدوا رب الناس. فببساطة شديدة اهو فضروري انك تفهم المفهوم ده فأنا ربنا سبحانه وتعالى عم بيمكنني أنا أحد الأساسيات من التمكين ده اللي أنا بساعد من تحتي إن يعلي كلمة الله وإن يعبد الله واخدين بالكم هديكم هديكم مثالين بعاد عن بعض يعني هديكم تصور بعيد عن بعض مش شرط يكون موجود في الواقع بس عشان تفهم المسألة تخيلوا ان احنا النهاردة في حد بيحكمنا قريب من ابو عبيدة من الجراح من علي بن ابي طالب من باب الجدل يعني جدلا لكن الناس فاسدين والناس بعيد جدا عن ربنا والناس والناس والناس والناس ونصارى ويهود وبوذيين وبتاع منتشرين جدا خلاص خلينا نقول ان الموضوع ده لمده سنتين مثلا ده تصور صوره ذهنيه كده موجوده ده احب ولا ان انا يكون عندي المجتمع ده لا انا بقى دعيته الى الله وان الناس دي اسلمت وان الناس ديت اقتربت من الله سبحانه وتعالى اكثر بيطيعوا ربنا بيتقوا ربنا لكن تمكن عليهم واحد آه ظالم آه ليه في شهوات الدنيا والحاجات دي كلها انا انا اي اسقاط في ذهنك انا مش مسؤول عنه انا مسؤول عن عن التصور اللي انا بقوله ماشي انا بقول اهو تصور انا بقوله مش انت بت... انا فانا ماليش دعوه بالاسقاطات بتاعتك فالتصورين دول اما تفهمهم تفهم انا عاوز اقول ايه في موضوع التمكين جميل اذا التمكين ضروري استيعابه ان هو وسيله وجسر عشان انا احقق حاجه على الارض طيب لو الوسيله دي فقدت لاي اسباب سواء فقدت فقد كلي او جزئي هل ده يمنع انك بتقدر تشارك في مقاصد التمكين ايوه هي دي النقطه اللي انا عاوز انا مش بدعو ان ان انا بهمش الوسيله دي لا ده هي وسيله جميله وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ايه في سياق المدح وسياق العطاءات خلاص ايه مقاصد التمكين انا امال انا بتكلم في ايه دلوقتي اذا يا جماعه الخير ان اكمل الكمال ان يكون في تمكين ودعوه الناس وان الناس تلتزم بدين رب العالمين ده أكمل الكمال ده الكمال اللي نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يمن على المسلمين بهذه بهذه الصورة لكن هل ممكن أن يتحقق تتحقق مقاصد بعض مقاصد التمكين في غير زمن التمكين هو ده اللي أنا بدندن عليه وعاوز أوصله احنا مطلوبنا يا جماعة التمكين ولا مطلوبنا الجنة وهداية الخلق ركزوا اللي تاه ان شاء الله هيجي دلوقتي مطلوبنا الجنة وهداية الخلق للحق صح اه التمكين مساعد للهدف ده التمكين يساعد في هذا الهدف صح فإن تعذر هذا التمكين أو تأخر هل الهدف ده يا جماعة لا يطبق ولا يسعى ليه الدولة العثمانية اللي هي يعني ما كانتش بتمثل الإسلام 100% كان عندها إشكالات كتير بس في المجمل ظاهرا دولة إسلامية وكده الدولة دي يا جماعة الخير لما تيجوا تشوفوها والبلاد في, في, في أواخر أمرها يعني كانت بتحكم تحكم اليونان ما يقرب من 100 سنة بتحكم اليونان 100 سنة مع الأسف إلى الآن هي نصرانية اليونان خرجوا من البلاد وما أسلمت اليونان جميل كده يبقى التمكين كان في اليونان آه ما كانش ما حققش الغاية اللي كنا نتمناها في تجار بقى في تجار ربنا استعملهم في أفريقيا وفي أندونيسيا والناس أسلمت بسبب هؤلاء التجار وأندونيسيا النهاردة على الإسلام وفي الإسلام واخدين بالكم فمين ال... مين النهاردة اللي قرب وحقق الغاية مين اللي حقق الغاية هنا في المثال في المثال ده اللي حقق الغايه هنا التجار رغم ان هم ما كانوش في الوقت ده هم اللي متمكنين ما كانوش هم اللي مسؤولين المعنى ده اتمنى استيعابه لان الشوشره فيه بيحصل فيه دربكه عاليه قوي الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه النهارده في ناس ممكن بتتريق على اللي بيشتغل في اقامه الصلاه ويتكلم بقى يقول لك ده بيتكلموا في احكام الطهاره والوضوء والاعذار الشرعيه ويسخروا من مشاعر الله واخدين بالكم المعاني البسيطه دي ناس كتير جدا ممكن ايه لا تهتم بيها ويشوفوها ان ده ان ده تهوين من التمكين لا لا معاذ الله لا, لا, لا نهون من هذا الامر لكن احيانا الشيطان بيدي فكره شيطانيه كده للناس ان يقولوا طول ما فيش تمكين ما فيش لا داعي من العمل طيب هل في عبوديه في وقت الاستضعاف احنا ممكن نعملها لدين الله سبحانه وتعالى ممكن ولا مش ممكن ممكن انا هديكم مثال كلكم عارفينه وهو موسى عليه السلام موسى في في سورة القصص لما ورد ماء مدين والقصة المشهورة وسقى لهما ثم تولى إلى الظل الآيات دي بتصحح مفهوم ونظرة فاسدة بتخيم على كتير من عقول الشباب المسلمين إن أحيانا يستصغر الكتير جدا من المعروف والمجهودات العلمية والدعوية والأعمال الصالح ليه؟ لأن هيراها إن هي مش هتغير الواقع يعني هو يا جماعة المشهد ده هيغير الواقع اللي سيدنا موسى عمله المشهد ده هيغير الواقع وطبعا سيدنا موسى كان في الوقت ده في زمن استضعاف ده كان مطرود ده كان يعني كان ماشي خايف فنبي الله موسى تسلط على قومه أشد الطغاة هو فرعون وهو مهاجر بعيد عن دياره مطارد مع ذلك ساعد الفتاتين دول وما احتقرش المعروف ده وبعدين ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى وطلب فضل الله سبحانه وتعالى بما يقدر عليه من العمل الصالح ربنا أسابه إيه؟ سكن وزوجة وعمل وصهر طيب فلو أنت عملت باللي تقدر عليه في من العمل الصالح في زمن الاستضعاف ده مفتاح التمكين يا رب يلهمني السداد وما تفهمنيش غلط وأسأل الله أن أوفق وأقول كلام يرضي ربي عني فالكلام ده انك تكون ده انت جايب مفتاح التمكين فإياك من انك تحتقر الأعمال الصالحة بحجة عدم وجود تمكين كامل من قبله سيدنا يوسف أحسن إلى من معه في السجن وما قالش بقى غدر بي اخواتي وسجنتني امرأة, امرأة العزيز اللي كانت عاوزة الفجور ف وأنا هحبس خيري عن الناس كان الإحسان بتاعه ده مفتاح التمكين صح وزوال ما الشر ده وخروجه من السجن سبحان الله وأعجب ما في حاله إن هو كان عنده غبطته بالتوحيد والاعتقاد السليم وهو مسجون بعيد عن دياره مغدور بيه من أقرب الناس وقاعد يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم سبحان الله فعشان كده كتير مننا ممكن يكون بيتقلب في نعم الله وعنده أدنى بلاء وتضييق فقاعد بقى ايه تجده قاعد يجلد ذاته ويعظم الكفار ليل نهار وينسى المعاني اذا انا عندي عبوديه في زمن الاستضعاف اه العبوديه دي طبعا هاكد تاني انا متعبد شرعا ان انا باخد اسباب التمكين اللي هي الحاجات اللي احنا بنحكيها دي واعد لهم دي من الاسباب لكن في فرق بين انك بتتعامل مع الحاجه دي ان هي سبب وبتتعامل معاها ان هي في ناس يا جماعه في كيانات كامله كامله هي دي فكرتها وبالتالي ليه ليه هقول لكم على حاجه ليه التتار جم ابادوا الاسلام في وقت من معين وابن الاسير يعني كان بيكتب على الموضوع ده بيقول لك انا جاي اتكلم على نعي الاسلام يعني جاي انعي الاسلام الاسلام مات يعني عاوز يقول كده يعني كل ده وما تلاقوش واحد ألحد وكفر بالله طيب ليه الأندلس حصل اللي فيها وحصل اللي حصل ما تلاقوش واحد ألحد طيب ليه ليه بقى اليومين دول كل عما تلاقي مثلا حاجة يحصل مثلا فوات خير مثلا من بعض العاملين لدين الله ولا أي حاجة ولا يتصدم فيهم يلحق ليه؟ لأن هو كان فاهم من ضمن الحاجات الأساسية ومن الأسباب المركزية وليست هي كل سبب لكن من الأسباب المركزية هو احنا قلنا قبل كده ان الاحباط بيجي منين؟ من التوقعات والتعلقات. هو علقه قوي واداله توقع كبير قوي فلما جاش الدنيا راحت. واخدين بالكم؟ انهار. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده، خلاص كده؟ ده واضح ان هو ممكن ولو تمكين جزء عشان كده بيغير بايده. طيب يا رسول الله انا مش قادر اعمل ايه؟ فان لم يستطع اعمل ايه؟ اجلس في بيتي واقول اصل مش لاقي الممكن العادل لا لو انا ما استطعتش يا رسول الله اعمل ايه انتظر المهدي انتظر المخلص اروح انتكس واقلب على المالي اروح اصير حقوقي واتكلم بقى في واستغيث بالمنظمات الحقوقيه فان لم يستطع فبلسانه دي عبوديه في زمن الاستضعاف وربنا ذكر لنا عن اصحاب الاخدود وسحره فرعون دول تابوا وحققوا اعظم العبوديه وراحوا شهداء رغم ان القوه كانت بايد الطرف الثاني المهم ان تحقق ما يريد الله ما يريد الله سبحانه وتعالى فان لم يستطع واصل المرحله واصل كمل ده ده ده غلب حتى على القول مش عارف يتكلم يعمل ايه بقى يعمل فقه المتاح في منكر معين مش قادر اغيره بلساني ايه اخر حاجه اقدر اعملها فكره انك يا تنكر كل المنكرات لا اما ما تنكرش حاجه هي دي احد الاسباب بتاعه ايه ان التمكين واخد مساحه عندك مشوشه الشرع بيبين لك لا المتاح يعمل المتاح فان لم يستطع فبقلبه طيب ان قلبه هيغني هيغني حاجه يا جماعه يعني انا انكر كده بقلبي هيغني حاجه اه هيغني ان انا برأت ذمتي امام الله وكنت ممكن داخل نفسي انا ممكن داخلي بس محافظ على ديني لان انا في الاساس بتعامل مع الله انا في الاساس اريد ان ادخل الجنه هم الناس ماليش دعوه بيهم هم مش هيضروني منكرهم انا ماليش علاقه طالما هي ديت ده مقدرتي فاذا في عبوديه وفي تغيير مهما يقل في تغيير واخدين بالكم طيب هل التغيير بيكون قبل التمكين ولا بعده فليغير هل التمكين بيبقى قبل التمكين بعده الاثنين يا جماعه في تمكين قبله في في تغيير قبله في تغيير بعد وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لما قال ربنا سبحانه وتعالى يستخلفنهم واقيموا ايه هنقول ايه بعدها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه واخدين بالكم اذا الصوره لا علاقه لها بالتمكين نهائيا واخدين بالكم فانت انت ماشي وبتحاول بقدر الامكان آه تتعبد الى الله سبحانه وتعالى اما انك تتصور انك تستنى الحاجه ديت لا عشان كده الاثار السلبيه للاجوبه الخاطئه بتعمل اللي هو إن, إن اللي ممكن يكون على فكره احنا ممكن كتير مننا بيقول ان التمكين وسيله وليس غايه بلسانه بس حاله من جوه التمكين غايه عشان كده هو ما عندوش ما بيعرفش يغير في زمن الاستضعاف واخدين بالكم ودايما يقول لك احنا عاوزين نسعى للتمكين فكل البرامج بتاعته للتمكين محاضراته للتمكين الدروس بتاعته للتمكين بيقعد مع الناس عشان يدانهم يتكلم معاهم في التمكين ومش عارف ايه التمكين التمكين التمكين التمكين التمكين طب ده بيعمل ايه بصوا يا جماعه هو معظم معظم ال ال الافكار اللي موجوده على الساحه اللي هي حادت عن الطريق المستقيم هتلاقيها عملت ايه هتلاقيه خد جزء من الدين وعمل زوم عليه يعني هي هو معنى موجود هو معنى موجود بس المعنى ده كبره جدا جدا وحط الحياة عليه واحد بيحب يخرج في سبيل الله يدعو الناس يعني عامل ساعة كده من من ايه من الأسبوع بتاعه إن هو ممكن كده يبقى يعدي على قرايبه يذكرهم بالله زمايله بتاع عنده المعنى ده في واحد بقى خد المعنى ده وراح عامل زوم عليه فخلى بقى الحياة كلها خروج في سبيل الله خلاص في كل حديث يقراه ده الخروج في سبيل الله مش عارف الخروج في سبيل يلا نخرج فحياته بقى كلها ايه شاف الدين كله بنضاره الخروج واحد عارف ان مهم جدا انه يطلب العلم فاعلم ان لا اله الا الله فيقول لك العلم ده مهم فيبدا العلم مهم يبدا العلم يبقى مطلوب لذاته ويبدا الخروج مطلوب لذاته ويبدا واخدين بالكم فالاجوبه الغلط بتعمل سلوكيات غلط بتعمل سلوكيات غلط طيب ان هنا الجواب اللي هيشوف ان التمكين مطلوب لذاته اللي هيشوف التمكين ده مطلوب لذاته هيحصل ممكن ينتج نتائج مثلا في ناس هيحصل هتعمل صدمات كتير جدا مع آه مع ناس كتير سواء مع مع افراد قرايبه وبتاع او مع آه، حد اكبر من كده زي اللي كان بيصادم في في سوره القصص وان اللي ان سيدنا يو- موسى عاتبه وقال له لما آه، الراجل يا دوب سيدنا موسى سابه وخلاص بقى ايه و- و- وفركش الخناقه اللي كانت موجوده الراجل راح متخانق تاني سيدنا موسى قال له ده فلما اراد النبي سيدنا موسى قال له آه انك لغوي مبين صح فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين يعني إيه غوي مبين كل يوم تتخانق مع حد بحجه ايه آه النصره وبحجه مش عارف ايه الكلام ده كله يشاد في الدين ما لا ي- يقدر عليه فتلاقي الطائفة ديت أو الفكر ده أو أنا مثلا مبتلى بال- بال- بال- بالإجابة اللي مش كاملة خلينا ما أقولش الإجابة الخطأ لكن الإجابة القاصرة فإيه اللي بيحصل؟ بيبقى حياتي كلها هو في مين؟ في المسؤول المفترض هو بيصحى بقى وينام هي الحياة هنا ما عادش دي ما مش وراه أي حاجة للموضوع ده واخدين بالكم؟ ويبدا مع الوقت في مجاميع في حاجات كتيره جدا قيم وافكار و- واطروحات علميه بتبدا تغيب عنه ليه؟ لان الشيطان دخله بالفكره دي فبقى بقت في عناوين شرعيه تشغله عن التمكين هو هيبقى شايف كده فيقول له انت لو اتكلمت في مثلا بعض المعاني الم- الحاجات المعينه آه، حتى لو امور عقديه آه، ده ممكن يشتت الناس فيبدا يستهين بالصلاه والصيام يستهين بمسح الخفين يستهين باحكام الطهاره يستهين بال- بالعلم الشرعي يستهين ببعض المسائل اللي فيها آه، ضبط عقدي ليه ما هو شايف ان الحاجات دي بتعطل عن الغايه اللي هو رايحها فيبدا في نوع استغناء عن معاني في الشرع بحجه ايه اصل انا رايح للطريق ده فمش عاوز حاجه تشوش عليا فيبدا يعمل معركه وهم يعني خاصه بيه ليه المعركه دي عشان توصله للتمكين ويبدا ان الخطاب بتاعه كله خطاب الشرع كان الاول ايه بيتكلم بخطاب معين مع الوقت ممكن على فكره اللي انا بقوله ده ممكن يكون الانسان اللي مبتلى بيه مش منتبه آه، هو خلاص حصل غزو آه، آه، للاجابه اللي غير واعيه ديت وغير م- كامله ليه فيبدا الخطاب بتاعه عباره عن ايه دايما خطاب ضد الاستبداد ضد الظلم ضد ال- عدم تحكيم الشريعه وهو الكلام ده غلط لا الكلام ده صح بس هو ده احيانا ممكن يبقى سطر في مقال لا بقى هو المقال كله يصحى وينام ويعيش ما هو مع عدي الحته ديت هي اللي مش وراه وبالتالي بالمناسبه يعني ممكن يحط ايده في ناس ضد تحكيم الشريعه عشان بيتكلموا فين الخطاب ال- ال- الظلم والاستبداد وال واخدين بالكم فبدا حتى كمان الناس اللي بيتعاون معاهم اه اللي ايه اللي عاوزين الحاجه دي كتير من الشباب بقى بتيجي له رد فعل عكسيه لما الغايه ما تجيش الغايه ما تجاتش خلاص إيه، احنا بيت المقدس كان 100 سنه عند الصليبيين صح ما تلاقيش حاله واحده حصل فيها الحاد ليه لان المفاهيم دي كانت مستوره وكانت م- متظبطه طبعا المفهوم ده حصل فيه تشويش من بعد سقوط الخلافه لما حصل سقوط الخلافه اه الحل نرجع الخلافه هو ده وسيله كبيره لنشر الدين لا شك بل من اكبر الوسائل لكن ستبقى ان هي وسيله وليست غايه مركزيه لابد ان نقاتل ونصحى وننام ونعمل عليها واخدين بالكم انت ف- بتتقي الله ما استطعت بتبذل ما آه، ال- اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بيه في فرق يا جماعه وانت بتبذل فاهم الصوره كامله وفي فرق انت بتبذل فاهم الصوره ناقصه اما تبقى فاهم ان ده الطريق الوحيد حتى بتبذل في الطريق ده بس لكن اما تبقى فاهم ان ان ده طريق عشان يوصل لغايات معينه هتلاقي ان عمرك ما بيضيعش بقى واوقاتك ما بتضيعش فهتلاقي ان في في الاستضعاف في عبوديات كبيره قوي ده انا هقول لكم على حاجه ابو بكر الصديق قوته وظهوره اقوى في المدينه ولا كان اقوى في مكه ها يا اولي الالباب شفتوا كلكم بتقولوا في مكه ماشي آه الزبير وعلي كانوا حاضرين بقوه في آه في المدينه ليه عشان كان آه كانوا حاضرين بأق- اقوى يعني لان كان في تمكين فالساحه كان في ساحه بذل معارك فكان هو ايه رغم ان ابو بكر كلنا بالاتفاق ان هو افضل وان هو الصديق واخدين بالكم فاللي عاوز أأكد عليه رغم إن المدينة في حالات معينة كانت برضه فيه استضعاف اللي عاوزين نأكد عليه إن وهو في مكة رضي الله عنه آه، تعبد إلى الله وعمل حاجات كتيرة قوي كانت مفاتيح من مفاتيح التمكين كان مفاتيح من مفاتيح التمكين ولذلك اللي مش هيشوف سيدنا أبو بكر في الجهاد ممكن ما يعرفش يفهمه إن هو كشخصية ممكنة نرجع تاني إن التمكين يا جماعة فكرة إن هو مقصود لذاته وإن هو ضروري دي كمان بتدي لقطة نفسية مع مع عدم المسؤولية ليه؟ آه، مين المسؤول؟ خلاص بقى ال- اللي مضيع الدنيا كلها هو اللي هو رأس الهرم بس هو ده المسؤول هو ده على فكرة الحاجة دي ممكن تلاقيها حتى في المؤسسة حتى في البيت فأنا ماليش دعوة حكام المسلمين هم اللي يتحاسبوا فده مفتاح الانتكاسة أصلا مع الوقت يعني ممكن اصلا يحصل ايه وممكن يحصل تقديس للغرب مع الوقت ليه ما هو النموذج الغربي بقى والتمكين وشوفوا الرغ... الرفاهيه اللي عندهم وشوف السيستم وشوف وشوف وشوف فيبدا حاجات كتير بيحصل فيها ايه مشاكل مش... مشاكل كتير قوي هدفي من ال- الخاطره ديت في التمكين ان احنا يا جماعه الخير التمكين امر مطلوب واخذ باسبابه امر مطلوب لكن هو في الاخر خالص هو وسيله انت ب- بتاخد بسببها عشان تصل لحاجات تانية طيب لو الامر ده لاسباب ما مش موجود او موجود بصوره جزئيه مش بصوره كليه في الامه الاسلاميه ده ليس ابدا داعي انك آه، آه، ترفع ايدك عن العمل او ما يبقاش وراك عمل الا الحاجه دي في فرق بين انت بتاخد بالسبب وفاهم الصوره كامله ان هو مطلوب لغيره فهتلاقي مطلوب لغيره ليه؟ هتلاقي ان اخوك مثلا محتاج حد يساعده في موضوع الصلاه. هتقول لي انا ماليش دعوه باخويا، انا هدفي حاجه واحده بس ان انا اكون انا المسؤول عن آه، المصنع واخويا شغال اصلا في المصنع، فهجبر كل المصنع انه يصلي وهقول هو ده الحوافز هتنزل للي بيصلوا. طب هو لغايه عشان انت تبقى انت مسؤول المصنع او حد يعني يؤمن بفكرتك يبقى مسؤول المصنع ما انت ممكن تدعو اخوك ويصلي الموضوع بسيط خالص قم بما عليك ولا عليك آه، الحاجات دي بتدي بقى كمان استعجال في خطوات بيحصل فيها قد يحدث فيها آه، آه، طيش معين سامحوني بقى في اللي جاي ده كمان آه، ممكن ترمز آه، نموذج واديكم شايفين النموذج بايع غزه ازاي دلوقتي النموذج التركي اشوف كان آه، بارز ازاي عند ناس كتير عشان بعض الخير اللي عمله فالناس شايفاه ان هو نواة خليفه شوف النهارده ايه القصه شوف النهارده الشركات التركيه وحضورها مع الاحتلال عامل ازاي ليه مع, مع عشان حصل علمنه للاهداف والغايات بقى في علمنه العلمنه دي ل- لخبطت الدنيا بقى فنصيحه انك تعرف دينك كويس قوي وما يحصلش تشويش لما بتعرف الدين بترتاح لما بتبص على جزء من وسيله وتكبرها وتبقى هي ديت الغايه التمكين وليس الغايه العبوديه ده هيحصل تشويش حتى في موضوع انا يمكن اتكلمت في الاسرى والرق وال- والكلام ده هتيجي مثلا في الرق انت مكسوف تقوله ليه؟ ما اصل ده هيشوش على فكره التمكين الحاجات دي بتعمل تشويش العب في الحدود بقى والعب في ملفات كتيره عشان ايه؟ ما تشوش لكن لما تكون فاهم الدين كويس قوي لا فاتمنى ان منظومه علمنه الاهداف اللي غايه امرها اقامه دنيا تتعلق بشهوات البطن والفرج او شهوات اللهو او شهوات الغلبه والقهر الحاجات ديت مهم ان احنا إيه، إيه، يعني احنا عندنا مفاهيمنا الخاصه يا جماعه مفاهيمنا كنتم خير امه المفاهيم دي آه، مفاهيم ان احنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا دي مهمه قوي لان البعض بيتعامل مع نفسه ان هو الاصل احنا في الدنيا واي حاجه تانية هي آه، بعدين هي الدنيا ديت هي هي الغايه لدرجه ان هو احيانا بيهدد بالالحاد في مثل السياقات دي ليه هو عاوز انا الاصل والاله ييسر لي الرغبات بتاعتي فانا اللي احدد آه، مين ال- آه، اللي يتحب ومين اللي يتكره ومين يخش الجنه ومين يخش النار وهترحم على الكفار وهجرد المسلمين من الاسلام عادي جدا وممكن اديه للكفار وهقول رايت اسلام بلا مسلم يعني هعمل كل المغالطات اللي ممكن ايه آه، تتم آه، ضيعت وقتكم آه، بالموضوع ده بس ان شاء الله ممكن يكون له آه، فكره وتفهموها كويس قوي ان التمكين مش نهايه المطاف ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ماء غدقا لنفتنهم فيه آه يعني ماء غدقا ده يعني يعني لو اتقوا هنوسع عليهم في الرزق ليه وهيبقى في ابتلاء انت فاكر يعني لما يحصل التمكين الموضوع هينتهي بقى خلاص لا انت هتكمل برضه في اختبارات وفي شغل فالتمكين مش نهايه المطاف ولا حاجه ليه؟ لان احنا ما عندناش فردوس ارضي يا جماعه، الفردوس الارضي مش عندنا كمسلمين، احنا عندنا الفردوس بتاعنا في السماء. الفردوس بتاعنا في السماء. فكل الوسائل بما فيها التمكين هو بحد ذاتها ابتلاء عشان العبوديه. فانا مركز جدا في العبوديه. اما التمكين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، ما ده نوع من انواع التمكين. جالهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم خلي بالكم ممكن يجي لكم وتتبهدلوا عشان كده عمر لما جات له كنوز كسرى فهو بي عبد الله بن ارقم بيقول له الا تجعلها في بيت المال عشان نقسمها قال له لا يظلها سقف حتى امضيها لا لا لا دي مش هتخش الخزنه ولا تعمل اي حاجه قال له تحطها لي في الجامع فامر بها فوضعت في صرح المسجد باتوا قعدهم يحرسوها كده لغايه ما الصبح جه فراى فيها الحمراء والبيضاء وشايف بقى الدنيا تتلألأ فيها الابصار بكى عمر رضي الله عنه الله الله الله ايه اللي بيبكيك هنا؟ ده ده نوع من التمكين عالي جدا، ايه اللي مبكيك؟ فعبد الرحمن بن عوف راجل ذكي. قال له ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ ما يبكيك؟ والله ان كان هذا ان ان, إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح، فانت ايه اللي مضايقك؟ فعمر قال له كلا ان هذا لم يعطه قوم يعطه قوم الا القي بينهم العداوه والبغضاء. ثم قال على طول نقل بقى انا كيلو لهم بالصاع ام نحسو؟ ها نشتغل ازاي؟ فقال له لا لن نحسو بعض الناس لما يسمع الكلام ده يحس ان هي دروشه وان دي ترك طلب يعني الطيبات من الدنيا وطلب النصر على الاعداء ده غلط فالتمكين يا جماعه سواء بمعناه القديم او بالمعنى المطابق للحلم الامريكي في اذهان الكثير هو مجرد وسيله لا يساوي ابدا فردوس ارضي ولا الكلام ده بل ان طلبك التمكين وانت شايفه غايه الغايات ده من اعظم ما يعين عدوك عليك ليه لان هو فهم مش... فهمك فهمك انت رايح فين والكلام ده وعارف كويس قوي انت بتفكر ازاي فارجو من الله سبحانه وتعالى ان احنا نظبط الدنيا وما نتعاملش مع الحاجات ان ان ان الوسيله تبقى غايه وان الغايه تبقى وسيله لا يا جماعه غايتنا عبوديتنا هي دي يعني احنا عباد لله سبحانه وتعالى طب العباده ديت في وسائل كتير انا لما يكون عندي عربيه هعرف لما يكون عندي مال هعرف اتصدق واروح اعمل عمره واحج واعمل وبتاع فالمال مطلوب وببحث وباخد اسبابه صح ليه؟ عشان اعرف اعمل الحاجات دي كلها وانفق وافتح دار قران وابني مساجد و... واكفل ارامل وايتام وهعمل شغل عالي جدا بالفلوس. طب الفلوس لو مش موجوده الحاجات دي كلها صعب اللي انا اعملها ولا سهل اعمل منها حاجات كتير؟ سهل هعمل منها حاجات كتير لو نسيت كل حاجه ما تنساش المثل بتاع الفلوس ده هيفهمك انا عاوز اقول ايه. انا لا عاوز ابرر لحد موجود ولا حد لا يتقي الله في الناس لا ما, ما اظن ان شاء الله كلكم فاهمين ان الواحد عاوز يقول يا جماعه هي كل واحد ليه مسؤوليته وكل واحد ليه الاسباب اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى في بذلها بس بلاش تكبر حاجه وتبقى هي ديت شمس انت قاعد عمال تبص فيها وحياتك كلها عليها وفي الاخر خالص تفاجئ ان هي كانت عامله زي لوح التلج اللي داب وانت ما مسكتش حاجه يمكن يمكن الكلام ده حاليا مفهوم ربما من في وقت ما او ممكن في الوقت ده ممكن يتقبل ويتفهم لما بتشوفوا اخواتكم في فلسطين لما سبحان الله قايمين بالشغل صح ربنا سبحانه وتعالى بيقدر عليهم التوفيق وبيمكن ليهم بالقدر اللي هم طبقوا بيه دين ربنا سبحانه وتعالى رغم كل الاسباب بتقول ان هم منتزع منهم ايه كل ادوات التوفيق والتمكين لكن سبحان الله عملوا ما استطاعوا من وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات اشتغلوا ايمان واشتغلوا عمل صالحات فربنا مكن لهم بالقدر الذي ترونه ويكفي التمكين القلبي اللي موجود دلوقتي في جميع قلوب المسلمين الاسوياء الاتقياء الانقياء طيب الله ذكركم واصلح الله حالكم ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم